السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على نبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأخواتي في الله أحبابنا في الله يعني ربنا يبارك فيكم جميعا وربنا ينجي مصر من الفتن اللي أصبحت بتموج فيها يعني موجا عظيما وشديدا أبدأ بحدث يعني أيام الحرب العالمية الثانية بديع الزمان النوراسي رحمه الله وهو من المصلحين الدينيين في تركيا الوقت قاضة التنمية والنهضة في تركيا تلامذته وتلامذت تلامذته بديع الزمان النوراسي أيام الحرب العالمية الثانية اللي قاعد يتكلم عن ربنا ويتكلم عن الدار الاخره ويتكلم عن الدين ويتكلم عن القران فقالوا له انت بتتكلم عن الدين وبتتكلم عن الاخره والحرب العالميه الثانيه قايمه هو ايه في الدنيا اهم من الحرب العالميه الثانيه قال لهم يوم القيامه اهم من الحرب العالميه الثانيه الراجل ده ما كانتش دروشه يا اخوانا الراجل ده قاضه التنميه في تركيا الوقت تلامذته قاضه النهضه الدنيويه مش قضيه بس النهضه الدينيه في تركيا تلامذته يعني فكر الدار الاخره ما ينفعش ان احنا نسيبه مهما كانت الاحداث طاغيه مهما كانت الفتن آه، طاغيه في البدايه طبعا تعازي لأهالي من مات من الشباب يعني نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل من مات من موتى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه ويعني بنعب يعني بنعرب عن أسفنا الشديد جدا لهذه المذبحة اللي بتفكرنا بموقعة الجمل مرة تانية ويعني على جانب آخر بقى بنهني يعني إخواننا آه، نجاة الشيخ أمين الأنصاري يعني هو راجع برضه من درس من الدروس امبارح ويعني اتضرب عليه نار والإزاز بتاع العربية القدامانية اتكسر ولكن سبحان الله العظيم يعني ربنا نجاه بفضل الله ومنه وكرمه ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ذلك من فضل الله علينا آه، اخواني في الله يعني الازمه اللي بتحصل في مصر دلوقتي يا اخوانا يعني الناس بتقول لك الفلول يا اخوانا الفلول ما عندوش فلول الفلول عادوا تنظيم تنظيم منظم تنظيم ضخم تنظيم رتبوا نفسهم ما بين امن دوله وما بين رجال اعمال وما بين قيادات جوه اجهزه الدوله الخطيره والحساسه وما بين الناس اللي جوه السجون دلوقتي تنظيم قادر ان هو يعمل اخطر ما يستطيع اي انسان ان هو يصفه والناس دي مفيش حد بيرد عليها طيب القصاص القصاص مين اللي هيقتص من مين يا اخوانا محدش يقدر من اللي بره يقتص من حد من اللي جوه وانتوا فاهمين كده كويس جدا لان كل واحد ايده في بق التاني اللي هيجي يتكلم التاني هيعضله ايده يعني اللي هيجي يتكلم ويحاكم حد هيطلع ورق وهيطلع حاجات محدش من مصلحته ابدا يعني منهم كلهم مع بعض كده ان الكلام ده يطلع فمين اللي هيقتص من مين الحل بقى يا اما البرلمان بتاعنا يعني اللي احنا وافقنا فيه وادينا له صوتنا يقف وقفه اجد من الوقفه اللي هو واقفها ديت ويقف وقفه اقوى من الوقفه اللي هو واقفها ديت يعني نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة في غيره برلمان أو غيره أو كراسي أو مناصب أو غيره أذلنا الله ونحن قوم أسعدنا الله بالإسلام فإن ابتغينا السعادة في غيره أتعسنا الله ونحن قوم رفعنا الله بالإسلام فإن ابتغينا الرفعة في غيره خفضنا الله ونحن قوم أغنانا الله بالإسلام فإن ابتغينا الغنى في غيره أفقرنا الله دي قوانين لازم تكون يقين ومسلمات عندنا الدين والإسلام يا إخوانا يعني ومهما كان الحدث كبير لازم نتناوله تناول سليم الأمل الوقت يا إما البرلمان يا إما بقى يعني رماة أحد لما شافوا غنايم 3000 مشرك بيهربوا وسايبين الغنايم نزلوا من على الجبل الغنيمة الغنيمة للأسف أنا شايف ناس نازلة من على الجبل وبتقول البرلمان البرلمان يا إخوانا آه، أجهزة الدولة الوقت فيها كمية فساد خطير مبارك مبارك كان مربي عظيم فعلا واضح من مذبحة الغريبة اللي في خلال نص ساعة قتلوا 80 واحد ده ايه ده الناس دي بتقتل ايه وال وال ويشدوا الجاجولر ار يشدوا الشولان السباتي ده هو بتاع الرقبة ده هو يعني ده معناه انهم قتلة محترفين يعني طيب واللي عرفوا يلموا البلطجية كده يعني البلطجية دول بيتلموا يعني طب ما بصفارة بيتلموا كده طب ما نلمهم ونسجنهم طب ما نلمهم ونعمل فيهم اي منظر زي ما قلت لكم كل واحد ايده في بق التاني محدش من الناس دي هيقدر يقتص من حد واللي هيقف قدام باب المجلس العسكري يقول له اقتصم هو مش فاهم حاجه يبقى ما هوش عارف حاجه يعني هي كلها بس ايه يعني يعني بيسموها ايه اكباش فدا وخلاص والشعب الغلبان ما هوش فاهم ايه اللي بيحصل الامل يا اما البرلمان يفوق بقى ويا اما البرلمان يبقى فعلا على قد المسؤوليه الملقاه على عاتقه وبدل ما يقول لك هات لي وزير داخليه وزير داخليه يعمل ايه دي كلها مسكنات ما يقول لك هات لي المجلس العسكري ونتكلم معاه ما, ي... ما يا اما ما نقولش البرلمان البرلمان وننزل بقى من على الجبل ونرجع على الجبل بتاع الثورة تاني وتبقى ثورة شعبية يقودها التيار الإسلامي وده الكلام المظبوط يا إخوانا هنضحك على نفسنا هنفضل نلف في متاهات دم الشباب ودم الناس وال... وال... في ناس مصلحتها تنظيمات جوه البلد دي الفلول بقوا تنظيم الآخرين بقوا تنظيم أذرع المخابرات الأمريكية تنظيم في ناس مصلحتها إن الشعب ده يكره اليوم اللي قامت فيه ثورة إن الشعب ده يكره اليوم اللي الإسلاميين دخلوا فيه برلمان إن الشعب ده يرفع الراية البيضاء ويروح لاسياده يقول لهم احنا اسفين احنا احنا ندمانين ان في يوم من الايام حلمنا بالاصلاح ندمانين ان في يوم من الايام حلمنا ان البلد دي تتغير احنا اسفين يا اسيادنا احنا بنرفع الرايه البيضاء انتوا اللي عارفين تحكموا وانتوا كل حاجه بس نتوسل اليكم شيلوا البلطجيه عننا بس نتوسل اليكم شيلوا العصابات المنظمه عننا بس نتوسل اليكم شيلوا بقايا امن الدوله وبقايا البلطجه وبقايا النظام الفاسد عننا بس نتوسل اليكم بلاش تضربوا لنا المصالح الاقتصاديه كبيره زي ما ضربوا الضرايب كده لانها من اسس الدخل القومي عايزين الشعب ضربوا ايه الضرايب والداخليه الداخليه يعني الامن والضرايب يعني الرزق يعني الامن والرزق عايزين الشعب ده ما بين الفقر والرعب والفزع يندم على اليوم اللي اتقال فيه ثوره وكل واحد يندم على اليوم اللي نزل فيه ثوره وكل واحد يندم على اليوم اللي اختار فيه اي تيار اسلامي يدخل البرلمان والشعب ده كله يندم على الاصلاح ويقول خلاص يا اسيادنا تبنا الى الله الشعب المصري مش هيرفع الرايه البيضاء ابدا ابدا ابدا باذن الله سبحانه وتعالى الشعب المصري ان شاء الله هيفضل صامد بس بنتوسل الى اخواننا في البرلمان بس اللي احنا وثقنا فيهم واخترناهم واديناهم اصواتنا عشان يعبروا عن صوتنا انهم يعبروا عن صوتنا ان يقولوا للمجلس العسكري لا ان الوقت في قضي في كارثتين في مصر لو ما اتشالوش البلد مش هتنصلح الكارثه اللي اسمها المجلس العسكري اللي قاعد في غير الكرسي بتاعه ده لازم يمشي لازم يمشي فورا من المكان ده بانتخابات رئاسيه فوريه والكارثه الثانيه تنظيم الفلول يا اخوانا دول ما عادوش فلول دول عادوا تنظيم معاه امواله من رجال اعمال معاه ادارته من جوه السجون بتدار معاه ال ال ال ال اللي عارفين مداخل البلد الاستاد ده ازاي عرفوا يلحموا البتاع ده وازاي الاتوبيسات دي عدت من تفتيشات بورسعيد وازاي ده يا اخوانا ده تنظيم بقى يا اخوانا ده تنظيم ولهم في كل حته راجل مين اللي يعرف اقذر ناس ماسكين مراكز يقدروا يعدوا من خلالها غير امن الدوله يا اخوانا القضيه واضحه جدا ومش عايزين نخدع نفسنا هاتوا لنا وزير الداخليه اعزلوا لنا مش عارف ايه احنا كده بنساعد على مراكز القوى انها تزيد في البلد اكتر ليه اعزلوا وزير الداخليه وزير الداخليه ها اهو بيحاول يصلح ها وفي مراكز قوه عايزاه يتشال احنا شلناه لهم بقى اللي بعده هيجي هيبقى خدام عند مراكز القوه دي اللي بعده هيجي هيبقى عبد عند مراكز القوه دي لانه عارف انهم بيقدروا يشيلوا يعني الحل لا عزل وزير داخليه ولا عزل وزاره ولا كل دي مسكنات هو كل ده عايز يتشال من السيستم كله عايز يتشال النظام من جذوره كده عايز يقتلع تلامذة مبارك دول كلهم عايزين يقتلعوا لازم قصاص عادل الناس دي لازم يتقضى عليها بتوع السجون دول ولازم المجلس العسكري يرحل والاثنين دول انا شايف ان لا دول ناويين ولا في حد يقدر يقتص منهم على وجه الحقيقه لانهم ماسكين حاجات على كل الناس محدش يقدر يقرب منهم والمجلس العسكري هيرحل ليه الا لو في قوه ضغط رهيبه على انه يسيب الكرسي اللي هو بئسه الفاطمه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال نعمه المرضعه اللي بيقعد على الكرسي بقى ايه قاعد يرضع بقى سلطه ويرضع عظمه ويرضع ابها ويرضع ان ما فيش حد يقدر يقرب منه وبئسه الفاطمه ساعه ما يتفاطم من على الكرسي مش هيقدر مش هيقدر ابدا يسيب الكرسي غير بقوه ضغط رهيبه قوه الضغط دلوقتي قدامنا حاجه من اتنين يا برلمان بجد واقف يا برلمان بجد له كلمة يا برلمان بجد متوحد ايده في ايد بعضه وفعلا بيحط ايده على نقطة الجرح مش قاعد يتوه القضية ويقول لك وزير داخلية وزير داخلية يعمل لكم ايه وزير داخلية وقبل وزير الداخلية كانت القضية فين والمذابح هتستمر وال 12 اللي اتقتلوا النهارده وامبارح بره مذبحة بورسعيد يا اخوانا عايزين نفوق القضية حقيقة في اتنين في البلد دي المجلس العسكري طول ما هو قاعد على الكرسي بتاعه والفلول مبارك واعوانه بالجذور بتاعتهم اللي بره السجن الاثنين دول لازم يتشالوا من اماكنهم الاثنين دول لازم يتشالوا من اماكنهم والا احنا قاعدين نحلم احلام وردي وقاعدين نسبح في الخيال والا بقى نرجع بقى على جبل الروماه تاني وما ننزلش ولا نقول البرلمان البرلمان ولا نقول الكلام ده كله لان البرلمان هيعمل ايه قدام قيادات قضاء وقيادات اعلام وقيادات تعليم وقيادات شرطه وقيادات آه، رجال اعمال وقيادات يا اخوانا ال- البلد فيها مراكز قوه مفرخه مين اللي هيواجه كل ده ده مش موضوعنا وان كان تعليق لابد منه على الاحداث اللي بتحصل ورأي لابد انه يقال يعني يعني سبحان الله انا بقول لكل واحد خايف من امريكا يقول لك مش عايزين رئيس اسلامي مش عايزين رئيس اسلامي ليه؟ ليه اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه احنا ليه شايلين قوه ربنا من معادله القوه في الواقع خالص؟ احنا ليه شايلين قوه ربنا من حساباتنا والثوره دي قامت ازاي لا بقوه ربنا اصلا احنا يا اخوانا قاعدين احنا ليه مش عايزين نشوفها صح ليه مش عايزين نشوف لموطن قوتنا صح اللي يقول الوقت ان الكلام ده ذنوب ولازم توبه ايه ده ايه الجنان ده ده حسابات واقعيه لا يا حبيبي مش حسابات واقعيه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات الفتن اللي بتحصل في مصر ديت لا يبتلى بيها الا من حادوا عن طريق الله سبحانه وتعالى البلد دلوقتي بتبعد عن الدين اه بتبعد عن الدين البلد دلوقتي ما ح... مين اللي يجرؤ دلوقتي انه يقول للمعاصي ما حدش يقدر مين دلوقتي اللي يجرؤ انه يقول انكار المنكر اعوذ بالله رغم انه بند من بنود عهد النبي على الانصار عشان يرضى يدخل المدينه عليه الصلاه والسلام مين اللي يرضى دلوقتي انه ينطق ويقول ان اللي بيحصل ده اثار معاصي يالا الجرم الفادح مين اللي يقدر انه يتكلم لما بنتكلم في مدرجات الكرة واللي حصل ده لا بسبب كرة ولا بسبب مدرجات كرة ده بس استغلال لتجمع ناس انما كام واحد كان في المدرجات كان بيصلي ساعة ما الاذان بيدن يا اخوانا يا اخوانا احنا يعني ولكن الاسلام لا التراس له يا حسرة على واقعنا مين اللي مستعد يلبس فانيلة الاسلام ويسافر عشان دين ربنا في كل مكان كل نادي له التراس وكل حاجه بقى لها التراس والاسلام هو اللي ملوش التراس الاسلام هو اللي ما حدش عايز يضحي عشانه ويعيش عشانه ويموت عشانه من عاش على شيء مات عليه اللي عاش التراس هيموت على الالتراس واللي عاش على المدرجات هيموت على المدرجات ايه بينه قدام عينينا طب احنا هنعيش لدين ربنا ولا لا مرة تانية يعني المذبحة اللي حصلت لشبابنا أطمأ قلبنا كلنا وشق قلبنا كلنا وكسر قلبنا كلنا ويعني ربنا ينتقم من الظالمين وربنا يقتص لهم إن أهل الأرض بقى ظلموا وسكتم وكتموا على بعض ما أصل اللي عمل العملة دي زي ما قلت لكم تنظيم كده عارفين أنا بقول لك تنظيم القاعدة ضرب إبراج اللي عمل ده تنظيم مترتب ده مش لعبة ده مش شوية فلول ولا شوية كلام كده ده تنظيم مترتب وعارف هو بيعمل إيه وعارف إن ما حدش يقدر يرد عليه عارف ان لو لو جه حد يتكلم والله احنا معانا الورق ومعانا ومعانا ومعانا حدش يتكلم لان كله ايده في بق التاني فيا طا- يا ريت كله يسكت بس ايه والموضوع هيعدي والشعب الغلبان هيتلهى ما بين ضرب بقى بنكين تانيين ولا ما بين شويه تعطيل مصالح ولا ما بين خ- شويه يتخطى النهارده قاعد في المسجد من المغرب للعشاء اخ صاحبي عربيتي اتسرقت من قدام بيتي اخ تاني من احبابي وعربيتي اتسرقت من قدام بيتي واحد قاعد وفلان عربيته اتسرقت من قدام بيته يا اخوانا كل ده منظم وكل ده مرتب وكل ده بيهدف لحاجه واحده بس ان الشعب المصري يرفع القاهر بيضه ويندم على اليوم اللي فكر ان هو يعيش فيه لحظه اصلاح طول ما المصيبتين دول موجودين في مصر البلد دي بحالها مش هينصلح ويا ريت الشعب يفهم يعني ويا ريت ال ال ال البر يعني اخواننا اللي وثقنا فيهم واديناهم اصواتنا في البرلمان يفهموا ان الاداء اللي لحد دلوقتي ده مش يعني ايه يعني مش ده اللي مطلوب من المرحله ديت يا اخواننا من الاخر كده احنا بنطفي حريقه بكنكه ميه انا ماسك كوبايه الميه دي وبطفي بقى حريقه ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش يا اخوانا اه ده احنا سعينا في ان احنا نجيب مش عارف نعمل ايه ونعزل ايه ونستجوب بين كل دي كوبايات ميه بيتطفى بقى حريقه الحريقه عايزه مجهود اكبر من كده الحريقه اللي البلد دي بتولع بيها دلوقتي عايزه مجهود اخطر من كده زي اللي بيجري في ملف السلفيين والاخوان ويقول لك المصالحه بين السلفيين والاخوان والتقارب اه والله انا اتكلمت في الحلقه بتاعتي والله انا مش عارف قعدت مع مين كل دي بنطف حريقه بكنكه ميه لازم مجهودات خطيره لازم مجهودات تتكافئ مع حجم المشكله لازم مجهودات تتكافئ مع حجم الواقع يا اخواني لازم يكون عندنا ربانيه الله هو القادر لازم نرجع لربنا لازم نعلن لشعب مصر كله ان حل اللي احنا فيه توبه جماعيه الى الله سبحانه وتعالى وثقه في شرع الله واستمساك بدين ربنا سبحانه وتعالى ونبدا بقى واحنا ايد واحده مع دين ربنا ربنا ساعتها سبحانه وتعالى ينزل علينا النصر والحفظ من الكوارث اللي احنا عدنا عايشين فيها يعني برضو آه، يعني ده مجرد تعليق بس على ال- يعني بعض اللي بيحصل آه، منظر مؤلم جدا جدا يعني 73 شاب رايحين المضايق الله يرحمهم ربنا يغفر لهم جميعا ويرحمهم ربنا يتغمدهم برحمته الواسعه يا رب انه ولي ذلك والقادر عليه شباب رايحين في اجازه نص السنه يحضروا مباراه وقاعدين في المدرجات ومش عارفين ان ملائكه الموت ماليه المدرجات قاعدين في المدرجات ومش عارفين ان هم بيتفرجوا على الماتش ده هيكون اول ليله في القبر تحت التراب ليهم قاعدين في المدرجات ورايحين في الاتوبيسات ومش عارفين انهم مش هيرجعوا في اتوبيسات هيرجعوا في نعوش انا عايز اقول لك ان احنا فكرنا في كل حاجه في الحادثه دي الا في الموت فكرنا في اللي ماتوا وفي اللي موتوهم وفي ال... وما فكرناش في الموت نفسه ما رايت منظرا والقبر افظع منه دي كلمه النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك القبر اللي مقفول على بني ادم كان حي رايح جاي ده ده ابشع منظر على وجه الارض كلها النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ده افظع منظر على وجه الارض المقابر دي يا اخوانا الملمح الوحيد من الدار الاخره في الارض بتاعتنا يا عم الشيخ قلبتوها موت انتوا بدك احنا في السياسه يا عم الشيخ دي السياسه يا اخوانا لازم نتوب الى الله يا اخوانا لازم نتدبر في اللي احنا فيه يوم القيامه اخطر من الحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الثالثه ولما نرجع لديننا هنقدر نشوف مصالح دنيتنا والدنيا الوقت متقطعه ليه لان لو البلد كلها مجتمع على دين ربنا وعلى طاعه ربنا والله ما حد يقدر يقرب مننا ولا حد يقدر يظلم الناس ابدا ولكن الدين اللي بيعلم الناس ان ما حدش يتظلم يعني اللي ما بيفكرش في الموت ده مجنون اللي ما بيفكرش في الموت ده اشد نوع من انواع الجنون موجود على وجه الارض ازاي يعني تخيلوا لو واحد دخل على مراته فجاه قال لها يلا احنا مسافرين بسرعه قالت له مسافرين فين يا عم القاهره ولا اسكندريه قال لها مسافرين السعوديه السعوديه ايه هي السعوديه دي يلا بسرعه الطياره امتى بعد اسبوع ولا 10 ايام الطياره بعد خمس ساعات يعني عما نجيب عربيه ونطير على المطار ونخلص الاجراءات نطلع الطياره قالت له طب هنقعد قد ايه 3 4 ايام عمره مثلا قال لها هنقعد 10 سنين عقد عمل 10 سنين الراجل ده مجنون ولا عاقل يا اخوانا اهو اللي ما بيفكرش في المده اشد جنونا منه ليه لان الموت لما هيجي مش هيقول لك بعد خمس ساعات ده حالا اهو حالا اهو والموت لما هيجي مش هينقلك السعوديه ده هينقلك العالم الاخر تماما عالم تاني تماما والموت لما يجي مش هيقول لك 10 سنين وارجعك تاني ده انت ما انتش راجع تاني خالص خلاص ذهاب بلا عوده يا اخوانا اللي ما بيفكرش في الموت ده اخطر نوع من انواع الجنون على وجه الارض لذا قال تعالى الذي خلق الموت والحياه طب يا رب الحياه قبل الموت ده الناس بتعيش وبعد كده بتموت يا رب يا رب ليه الموت قبل الحياة لان اي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش انت ممكن تخلف وممكن ما تخلفش انت ممكن تختنى وممكن ما تختناش انما ما فيش حاجة اسمها انت ممكن تموت وممكن ما تموتش ما فيش الكلام ده ده اليقين الاعظم على وجه الارض ده اعظم يقين يا اخوانا اللي انا بقوله ده القرآن اللي اتربى عليه الصحابة كفاية بقى سياسة المسكنات انا من اول ما بدات سلسله القران حياتي مش عارف اكملها كل اسبوع ازمه كل اسبوع ازمه خلاص جميل هنقعد لنا ربع ساعه نتكلم في الازمه دي ولكن لازم قاطره التربيه تستمر لازم الجهاد التربوي يستمر الاخوه بتنتكس والاخوات بتسقط والناس دينها بينهار الناس قال تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني ايه يعني انا بقول لك انا بتكلم النهارده عن المقابر ليه انا بتكلم النهارده عن زياره قبور القبور ليه انا بتكلم النهارده عن زياره الملمح الوحيد من الدار الاخره على وجه الدنيا ليه المكان الوحيد اللي من الدار الاخره موجود وسطنا هو المقابر هو المقابر فالهاكم التكاثر منظر مضحك منظر طابور طويل واقف وحفره كبيره وكله قاعد يمشي ويبص حواليه يمين وشمال ويكلم اللي قدامه واللي وراه ومش راضي يبص قدام واللي قدام يقوم واقع طخ يقوم واقع في الحفره اللي وراه نفسه ما بيبصش قدام برضه يقعد يبص وراه وعلى جنبه طخ ويقوم واقع في الحفره طخ ويقوم واقع في الحفره الهاكم التكاثر الناس ملهيه في الدنيا وفي الفلوس وفي المراكز وفي اللي حصل وفي اللي ما حصلش وفي اللي هيمسك وفي اللي مش هيمسك حتى زرتم المقابر العلماء قال لك بعضهم قال زرتم المقابر اي لما لما الانسان يموت يدخل التراب بقى والبعض قال حتى زرتم المقابر اي وانت بقى في اللهو ده والغفله دي رحت زياره للقبور وانت عايش اول ما رحت زياره للقبور فقت واستيقظت يعني ايه يعني زور المقابر اختيارا قبل ان تزورها اضطرارا اخواننا في مسجد سلاف في المنصوره رحنا رحله للمقابر الاسبوع اللي فات ده رحنا بالليل والدنيا ضلمه ما فيش فيها ولا حتى بصيص نور رحنا رحله المقابل اول ما دخلنا كده والظلام لفنا من كل ناحيه قلت لهم يا اخوانا خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم انت الوقت جاي المكان ده بمزاجك في اللحظه اللي انت قررت انك تدخل هنا فيها وفي مزاجك هتخرج في اللحظه اللي هتحب تخرج فيها هتخرج انما خدوا بالكم يا جماعه ان هيجي لحظه هتدخل هنا غصب عنك وما انتش خارج الى يوم القيامه خدوا بالكم يا جماعه عشان تعرفوا يعني ايه وعمل لما بعد الموت في ناس في المكان ده اهو بقالها 1000 و2000 و3 وممكن تحت المقابر دي كان مقابر من 2000 و3000 و5000 سنه بقالها 5000 سنه بتضحك الوقت على البشر او بتبكي على عمرها وتقول ده احنا عشنا لنا سنتين ثلاثه على فوق الارض وقعدنا كل همنا السنتين ثلاثه ما كناش نعرف ان احنا هنقعد لنا 50000 سنه ولا 5000 سنه تحت التراب بس يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني كنت عملت حساب الايام دهيت يا اخوانا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لازم تزور قبرك روح يا اخي زور القبر اللي انت هتتدفن فيه زور المكان اللي انت هتتدفن فيه لما الواحد بيقف قدام قبر مفتوح بحس كان اسد فاتح بقه يا ترى هيقفله على مين يا ترى صاحب القبر ده ما المقابر فيها قبور مقفوله وقبور مفتوحه لسه ما حدش اتدفن فيها يا ترى صاحب القبر ده يا ترى الوقت بيعمل ايه يا ترى عايش زينا كده وغافل ولا الراجل ده بيستعد يا ترى القبر ده هيتقفل عليه النهارده ولا بكره ولا امتى ممكن يكون الكفن بتاعه اتنسج وفي المسجد اللي جنب بيتهم ولما هيموت هيكفن فيه وهو مش عارف يا ترى انا قبر انا هيتقفل عليا امتى لما اروح واقف قدام قبر اللي انا هتدفن فيه لو مت يا ترى هتقفل عليا امتى وانا جاهز دلوقتي انا جاهز ان المكان ده يتقفل عليا انا جاهز ان المكان ده ادخل فيه الليله انا جاهز لحساب الملكين انا جاهز ان صحيفتي تتقفل خلاص وباب التوبه يتقفل ومحدش ينفع ان انا اعمل اي عمل صالح تاني انا جاهز ان انا ادخل المكان ده واعرض على الله انا جاهز ولا مش جاهز الواحد بيقف قدام القبر المفتوح يقول يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا اخوانا لما كنا في رحله المقابر الاسبوع اللي فات كل واحد بعد ما يعني قعدنا جلسه كده هناك في المقابر كل واحد اتفرق بقى يشوف له مكان كده لوحده انا حتى ابص للمكان ده يا رب انا هدخل المكان ده بايه انا هدخل المكان الموحش ده بايه انا انا عملت ايه لربنا عشان ادخل المكان ده بايه انا ايه اللي في قلبي تجاه ربنا عشان ادخل المكان ده بايه الواحد يبص قدام القبر المفتوح ده لو ده هو اللي هسكن فيه بعد ما اموت ده خدوا بالكم ان المنظر ده ملوش دعوه بالحقيقه ده ده منظر بس مش اكتر ده ده منظر يعني القبر حقيقه ك- وانت داخل في المقابر كل اللي حواليك يا اما رياض من رياض الجنه يا اما حفر من حفر النار مفيش اوعى تفتكر المقابر منظرها يخضع من بره يا اخوانا من بره منظرها سكون وهي مشتعله بالاحداث النعيم اللي فيها لا يوجد له نعيم يع- يعاد له على وجه الارض والعذاب اللي فيها لا يوجد له عذاب يعاد له على وجه الارض منظر المقابر مساواة الكل زي بعضه والمقام ما بين اتنين مدفونين في قبر واحد ابعد من المقام ما بين السماء السبعة والارض المنظر بسيط قليل يا ترى عدد المقابر ايه بسيط وعدد المدفونين هنا يمكن خمس اضعاف كل اللي في المدينه كلها ولكن الناس مش واخده بالها اللي بيدخل بيبقى تراب واللي يدخل بعده يبقى تراب محدش واخد باله المنظر الحقيقي ملوش دعوه بالمنظر ده خالص طب انا دلوقتي لو القبر ده بالمنظر ده هو ده اللي هسكن فيه بعد ما اموت يا نهار ابيض ده انا ده أنا- انا هسكن في المكان ده ازاي اصلا ده لو ده سكني فما بالك بقى لو مش ده الحقيقي كمان فرشت قبرك من الوقت بايه اقف قدام قبرك كده وفكر فرشته من الوقت بايه الموت يا اخوانا اعظم حقيقه على وجه الدنيا كلها اخطر حقيقه على وجه الدنيا كلها حقيقة ان انا هموت وانت هتموت حقيقة ان انا هموت الشباب رايحين مباراة بكل شباب في اجازة مش واخدين يعني مين اللي يتوقع ان هو هيرجع كده مين اللي يتوقع ان ملائكة الموت كانت مالية المدرجات مين اللي يتوقع ومش بس هنا هات صفحة الوفيات وافتحها كل دول ماتوا امبارح يا رب. ده ده ده ده, ده جزء من ضمن اجزاء ما بدخل على بعض مواقع النت اللي بتعمل تعداد للاموات العداد شغال شغال شغال كل ثانيه اتنين بيموتوا كل ثانيه يعني تخيل العداد طيب مين اللي يضمن بقى في وسط الواقع ده عشان كده الجزء ال 30 اول اول الصور بقى اللي ربت قلوب الصحابه اتكلمت عن الموت قد ايه تلاقي صوره اسمها التكاثر بتقول لك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر التربيه الاولى بقى التربيه اللي فتحت قلوب الصحابه عليها زور المقابر زور المقابر عشان تفوق كلا سوف تعلمون هتعرفهم هتعرفوا انتوا اتلهيتوا بايه عن ايه انتوا اتشغلتوا بايه عن ايه هتعرفوا لما تدخلوا المكان ده وتلاقي صوره تانية بتقول لك افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ده في الجزء 30 برضه وصورة تانية تقول لك وإذا القبور بعثرت يعني ايه يا اخوانا البعثره ديت لما انا اكون عايز قميص من الدولاب مثلا والدولاب مليان هدوم مش عارف القميص فين فتلاقي شاب يقوم داخل يقوم رامي الهدوم رامي الهدوم رامي الهدوم رامي الهدوم هو عايز القميص بسرعه ومستعجل رامي الهدوم رامي الهدوم لحد ما يوصل للقميص على ما طلع القميص كان الهدوم المترتبه جوه الدولاب بقت كومه راسا على عقب على الارض وخد القميص ومشي بعثره ما في القبور ليه لان القبور دي فيها ملايين البشر ولما نفخ في الصور تجمعت الاجساد وبقت الاجساد موجوده تحت التراب الملائكه بتبعثر القبور تطلع اجساد البشر انت متخيل المنظر زي ما انت كده بتبعثر الدولاب تطلع القميص اللي انت عايزه او الب... او القمصان اللي انت عايزاها او بالظبط كده بتبعثر القبور تطلع جثث البشر ولا جثه تتساب ولا جثه تتشال ده ده مشهد من المشاهد اللي الصحابه اتربوا عليها في البدايه في البدايه ده ربنا سبحانه وتعالى في سوره الزلزله يقول لك واخرجت الارض اثقالها بعض العلماء قال لك اثقالها اللي هم الميتين اللي فيها ثقلت الارض بعذاب المعذبين والعياذ بالله والعياذ بالله يومئذ يصدر الناس اشتاتا يا رب يعني ايه يصدر ادي بير اهو البير اهو الابل وردت البير شربت وبعد كده صدرت عنه يبقى معنى يصدر ان كان في حاجه تحت الناس وردت عليها يعني ايه يعني عايز اقول لك ان اللي تحت التراب ده مش ساكن ولا حاجه ده اللي تحت التراب ده احداث رهيبه ده اللي تحت التراب ده نعيم لا يوصف او عذاب لا يوصف والعياذ بالله الموضوع خطير يا اخواني الموضوع في غايه الخطوره في غايه الخطوره ان احنا لازم ننتبه لهذا الامر عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام خدوا بالكم بقى يعني لما يجي الوقت درس بقى يعني واحنا بنقول زور قبرك من الان اه ده كلام يعني يا عم يا عم خلينا في الحياه يا عم ده ايه دي الحياه هي دي الحياه عايزين نفوق زور قبرك من الان مين اللي بيقولها لك ده اللي بيقولها لك النبي عليه الصلاه والسلام الا فزوروها زوروا المقابر فانها تذكر الموت ده ده حديث صحيح في حديث تاني زوروها فانها تذكر الاخره حديث صحيح ثالث زوروها فان لكم فيها عبره حديث صحيح رابع زوروها فان زوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخره حديث خامس يا عبد الله الو... عبد الله بن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور خلاص ما تعتبرش نفسك في العالم ده اعتبر نفسك في العالم التاني وانت داخل المقابر تزورها انت وانت داخل كده فكر انا داخل بمزاجي وهخرج بمزاجي هيجي يوم انا هدخل غصب عني متشال ومش هخرج ليوم القيامه المكان ده يا اخوانا خطورته قد ايه المكان ده لازم ازوره قد ايه المكان ده لازم احد السلف كان يقول لك اذا ضاقت بك الامور فعليك بزياره القبور روح وزور وشوف شوف الموضوع ايه احد السلف كان يروح يقعد في المقابر طول النهار يعني من الضحى للمغرب يروح يبكي يقولوا له ما اين كنت يقول لهم كنت في المقابر كنت عند قوم حرموا مما نحن فيه خلاص ما عادوش يعرفوا يعبدوا العبادات اللي قدام عينينا الوقت قدامنا ان احنا نعملها لما هتزور هنبدا نستيقظ النبي عليه الصلاه والسلام ليه بيخلينا نزور القبور ليه بيحث انه في روايه ضعيفه فيها ضعف فانها تزهد في الاخره زوروها فانها تزهد في الاخره وفي روايه صحيحه فزوروها فان فيها تذكره يعني كل الاحاديث اللي بتحث على زياره القبور ديت والايات اللي في الجزء ال30 اللي بتحث على زياره القبور ليه لان الناس مش مصدقه انها تموت ده انت بتلاقي بتلاقي واحد كان والعياذ بالله يعني يعني عاب الدنيا وبيموت وتلاقي اللي بعده حسن مبارك يا اخوانا اتحط في السجن والفلول من بعده لسه بيقاتلوا على الكرسي بتاعه قال لا ده انتوا مالكوش عبره في الكبير بتاعكم محدش بيتعظ يا اخوانا الا لما الموت فعلا يذكروا الموت ده وعظ رهيب رهيب الموت وعظ رهيب لما لما تتدبر كده يعني زياره واحده للمقابر احسن من 100 درس تسمعه ليه هتزلزل قلبك لو انت بتحس فعلا بالمعاني اللي موجوده فيها الرجل اللي جه عند الموت وقال لاولاده اذا انا مت فاحرقوني حتى اذا نفذت النار الى عظمي خلاص بقيت حته فحمه فاطحنوني يا نهار ابيض بقى بودره حتى اذا كان يوما عاصفا فاذروني جزءا في اليم وجزءا في البر طب ليه عشان الرياح تنقل الجسم في كل مكان طب ليه فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين الراجل ده يا اخوانا كان بيعمل معاصي كتير جدا يقينا سمع معاه واعظ يقينا في ناس قالت له حرام انما قلبه ما اتزلزلش الا بالموت اول ما الموت جه قلبه اتحطم اول ما الموت جه اتزلزل وقال خلاص كلام معناه شده الخشيه لله سبحانه وتعالى يعني عايز اقول لك ان الموت ده وعظ قوي جدا الموت وعظ لما نروح نزور المقابر انا يعني يعني الواحد بيتعجب جدا انك انت بتلاقي ان ال- الدروس مثلا اللي بتتكلم عن زياره المقابر قليله جدا الدروس اللي عن الموت كتير انما النقطه العمليه في الموت بقى بيئه الموت نفسها النبي عليه الصلاه والسلام ليه قعد جلسه مع الصحابه في المقابر حديث البراء بن عازب اللي كل الدعاء بيتكلموا عليه ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه بيض الوجوه وان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه الحديث الطويل جدا ده هو اللي من اطول احاديث النبي عليه الصلاه والسلام النبي ده للصحابه في المقابر يبقى الكلام عن الموت وسط بيئه الموت الكلام النبي عليه الصلاه والسلام كان ك... يعني شوف كان بيزور المقابر قد ايه عليه الصلاه والسلام وهو مره هناك فوجد يعني مجموعه من الصحابه ملتفين على مكان فذهب في ايه بيحفروا قبر فجاث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه واخذ يبكي حتى بل التراب من دموع عينيه وقال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا لمثل اليوم فاعدوا لمثل اليوم فاعدوا اول يوم تحت التراب ده الناس هنا في في مصر المقابر يعني في مصر مش ايه ما تحسسكش يعني ايه موت انما بقى وانت بتعمل عمره باذن الله ربنا يفتح علينا وعليكم وانت بتعمل عمره ادخل على البقيع كده شوف القبر اللي محفور في التراب عمق مترين وبعد كده في حفره بالجنب تاني الحفره دي الميت بيتحط فيها ويتقفل عليه بالطوب وبعد كده يتردم عليه مترين التراب اقف بس انت في المنظر ده وشوف المنظر ده يعمل في قلبك ايه ايه ده يا رب ايه يا رب ده؟ عش- النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لك ما رايت منظرا والقبر افظع منه مفيش ابشع منظر على وجه الارض بتعبير النبي عليه الصلاه والسلام القبر اللي مقفول على واحد حي أب اللي وقع على واحد كان حي ابشع منظر على وجه الارض سيدنا عثمان كان ينظر الى القبر ويبكي ثلاثه ايام طب ما يبكيك يا امير المؤمنين فيقول ان امرا هذا اخره يا نهار ابيض ده نهايه الابهه والهيلمان والقتال السياسي والصراع على المراكز وال... و... و... وبيكتب مقالات في الجورنال ده وبيدي برامج في القناه ديت و... وتخيلوا وبيعمل مش عارف ايه ده نهايه الشاب اللي بيشير له انا نفسي اعرف الشاب اللي بيشير له كليب ولا بتاع على النت ومليون واحد يتفرجوا عليه انا نفسي اعرف يعني طب هو مستفيد ايه يعني ايه اللي هو مستفيده اصلا ده لا هيتنسب له ولا حد هينسبه له وقاعد ياخد عداد سيئات جاريه يودي والعياذ بالله يودي فين يعني هو مستفيد ايه الانسان اللي بيعمل معصيه وتبقى بعد كده جاريه والعياذ بالله اخواني في الله ما فيش وعظ اقوى من الموت فرعون فرعون الجبار ده اهو اول ما حس انه بيموت قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال امنت لما حس بالموت قال امنت الموت ده بيقسم الظهور فلما احنا نبدا نتكلم عن الموت نبدا نفوق بقى نبدا نستيقظ يبدا كل واحد مننا يفوق من الغفله اللي هو فيها الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر طب انا دلوقتي لو زرت المقابر دي ثواب زياره القبور ايه ده موضوع خطير جدا يا موضوع خطير جدا ده عباده من اخطر العبادات يا اخوان انا نفسي الواحد ينزل في كل حته في مصر يلم ال ال الاخوه اللي في المنطقه ديت في ال- في ال- في المحافظه ديت وندخل المقابر كل واحد يقعد كده ايه يقفل على نفسه كده حته ولا يقعد له في في في حته ضيقه ما كنت في المقابر ال- الاسبوع اللي فات ده فنقينا كنا بالليل نقيت اضيق شارع في المقابر وبعد كده اقدم قبر قبر حتى ملوش سقف يعني القبر اللي فيه ملوش سقف واضح ان اصحابه بقالهم 40 50 سنه ما جوش فيه اصلا وبوابه حديد مبينه اللي جواها فالمطر قاعد ينزل والقبر بقاله يمكن 20 30 سنه واضح ان ما حدش جاي اصلا من سنين وجواه قبرين مقفولين على اصحابهم يعني ربنا يرحم موتى المسلمين اجمعين يا رب ويهدي غير المسلمين كما هدى المسلمين برحمته وقدرته ان هو لي ذلك والقدر عليه المطر لما نزل على سقف القبرين وقعوا يعني انت انت متخيل القبرين وقعوا يعني لو حد نط من على السور وبص هيشوف اللي جوه فيه ايه فبقول لاخواني بقول لهم حد يا اخوانا يدخل ما حدش جرؤ ان هو يدخل ما حدش جرؤ ان هو يدخل يا جماعه لازم نتذكر الموت سيدنا علي بن ابي طالب لما مات النبي عليه الصلاه والسلام كان سيدنا علي ساجن ساكن عند المسجد النبوي بالظبط لما مات النبي ساب المسجد النبوي السكن ده وراح نقل في سكن في وش المقابر فليه عشان ي... يعني دلوقتي سكن على النيل بكام ده سكن على المقابر ليه؟ عشان يفضل فاكر عشان يفضل متذكر لا انسى لما احد اخواني اتصل بيا وكان بيحب زياره القبور كان كل ليله تقريبا يعني يكلم ثلاثة أربعة شباب كده عن الالتزام ووقفهم في الشارع واللي إيه وممكن يقوم واخد حد منهم ورايحين إيه يزوروا القبور يتدبروا فيها اتصل بيا الساعة 2 بالليل تعالى فورا يعني يعني اخ من اخواني جه بالسياره رحت المقابر يعني يعني الاخ كان فزع والله يا اخواني لولا ان الواحد شافها بعينيه والله ما كنت صدقت شجره سبحان الله العظيم شجره طالعه من عند قبر كده يعني صاحبه مدفون فيه يعني وتقريبا كان حتى مدفون قريب يعني مش شجره طالعه وال ال- يعني الاخ لاحظ ان ان في يعني نار طالعه من تحت الارض ما ما فيش حد مولع حاجه اصلا ولا حد الساعه 2 بالليل هنا في المكان ده اصلا نار طالعه من تحت الارض كل ما يحفر يلاقي نار كل ما يحفر يلاقي نار لقى ان جذر الشجره من تحت الارض اصلا مولع الجذر من تحت الارض بدانا نشوفها يعني ال- النار بدات تنتشر تنتشر الشجره الكبيره العتيقه دي رحت بعد يومين لقيتها بقت شويه بودره بقت شويه بودره نار غريبه جدا نار يعني نار نار قويه جدا ولما بقت شويه بودره القبر نفسه اتفتح يعني الشجره كانت جايه من جوه القبر بالظبط لو مديت ايدك كده يعني ايه ايدك هتمسك الايه اللي, اللي جوه ذلك القبر اللي الميت اللي جوه ذلك القبر ده ايه الله اعلم ده ايه اتصورت ونزلت على النت وبعد كده ايه يعني شلناها بعد ايام ولكن ده ايه الله اعلم ولكن يا اخوانا الله اعلم في ايه هنا الله اعلم ايه اللي بيحصل هنا الله اعلم طب ثواب ان انا ازور القبور ايه ثواب ان انا ازور القبور يا اخواني شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح يعني انا حديث اي حديث بقوله باذن الله حديث صحيح لو الحديث في ضعف اقول في ضعف حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان راى ان رجلا ممن كان قبلكم راى جمجمه جمجمه من الجماجم تخيل واحد ماشي في مقابر بيزور مقابر واحد ماشي في صحراء لا جمجمه بني ادم فنظر اليها نظر اليها ايه ده ايه المنظر الرهيب ده كنت في يعني بعمل اشعه في احد مراكز الاشعه ومعايا بعض اخواني فلقينا منظر آه، اشعه على الراس كده منظر جمجمه فواحد بيقول ايه ده وده منظر البني ادم من غير ال... الجلد بتاع الوش واللحم بتاع الوش قلت له يا ابني ملك الجمال العالم لو اتعمل لها اشعه اكس على وشها يطلع المنظر ده اهو المنظر المرعب اللي انت شايفه دوت ده ملك الجمال العالم لو اتعمل لها اشعه اكس هتطلع كده سبحان الله ولكن الناس للاسف الناس في غفله الا من رحم الله سبحانه وتعالى ان رجلا ممن كان قبلكم راى جمجمه جمجمه فنظر اليها فين اللحم وفين العينين وفين الجمال وفين الابهه وفين الكبر والفرح والغضب والرضا فنظر اليها فنظر اليها فحدث نفسه بشيء قعد يكلم نفسه كده ايه ده انا هبقى كده طب وده الوقت بيعمل ايه طب ده الوقت كان جسد والجسد تفرق في الارض كلها فنظر اليها فحدث نفسه بشيء فقال اللهم انت انت وانا انا انت العواد بالمغفره وانا العواد بالذنوب ثم خر ساجدا الراجل يا اخوانا لما شاف منظر الموت منظر الموت وقفه منظر الموت زلزل كيانه منظر الموت هزه فقال اللهم أنت أنت وأنا أنا أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب ثم خر ساجدا فسمع صوتا يناديه ويقول أنت أنت وأنا أنا أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة ارفع رأسك فقد غفرت لك الراجل ده لما شاف منظر الموت وتفاعل معاه وتاب إلى الله بناء عليه خرج من هذا المنظر مغفور له ذنوبه كلها يعني انا عايز اقول لك ان زياره واحده للمقابر ممكن تغير ممكن تخرج كل ذنوبك مغفوره كل الذنوب بتاعتك مغفوره احنا لما بنشوف منظر موت نقعد نفكر مين اللي موت ومين اللي مات ومين وما بنفكرش في الموت نفسه ليه ليه ما بنلتقطش اخطر نقطه في القضيه كلها ليه ما الكل هيموت القضيه كلها منتهيه يا اخوانا 50 سنه ولا واحد من اللي موجودين دول لا اللي بيتفرج ولا اللي بيدي ولا اي حد في الدنيا دي هيبقى عايش كله هيبقى تحت التراب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره المؤمنين يقول ها ثم انكم ها إيه، بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون شوفوا في ايه الموت اكد الموت بكم مؤكد ثم انكم ان توكيد اهو انكم بعد ذلك لا لام التوكيد او لام القسم تاني مؤكد ميتون إيه، جمله اسميه بتوحي بالتوكيد او بتفيد شده التوكيد ثم إن ثم انكم بعد ذلك ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ثم انكم مع البعث بقى ان مؤكد واحد وبعد كده لا تبعثون لا تبعثون بس مبعوثون لا مش جمله اسميه جمله فعليه الاسميه هي اللي بتفيد ايه الثبوت اكتر من الفعليه يعني ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات واكد البعث بمؤكد واحد بس رغم ان اليوم الاخر هو اللي الناس شاكه فيه انما الموت الكل مصدقه ومحدش بيفكر في الموت ما حدش بيفكر فيه لو الناس فكرت في الموت حياتنا هتتغير الراجل خرج من تدبر واحد في مشهد من مشاهد الموت مغفور لي كل ذنوبه طيب انا عايز ازور المقابر اعمل ايه بقى انا بروح ازور المقابر مش عارف ابص في ايه مش عارف اتامل في ايه اول ما تدخل بس زي ما بقولك كده وانت لسه داخل افتكر اه على اليوم اللي هدخل فيه غصب عني هنا ومش هخرج الى يوم القيامه يوم القيامه بس اللي هخرج من هنا يا ترى ما بين ذلك اليوم وما بين يوم القيامه انا عملت ايه واعديت لزي... لهذه الفتره الخطيره من حياتي ايه ممكن تكون ألف سنه 2000 سنه 3000 سنه الله اعلم الله اعلم يا اخواني لما الواحد بيتدبر ما بين تطاير الصحف يوم القيامه كل واحد صحيفته تطير يمسكها باليمين او الشمال وما بين بدء الحساب 40 سنه اقول يا رب 40 سنه ليه طب ما يبدا الحساب سبحان الله لو شلت ما قبل البلوغ يعني ما قبل التكليف لحد ما الانسان بيموت هتلاقيهم مثلا 40 سنه يعني قد عمرك كله اللي اتكتبت فيه الصحيفه دي هتفضل واقف تحاسب نفسك انت لوحدك عليها تخيل بقى انت وانت داخل اول خطوه في المقابر اوعى تفتكر انك اتنقلت من مكان لمكان اوعى تفتكر انك اتنقلت من مكان بينه وبين التاني مطار ده انت دخلت من عالم لعالم تاني خالص اوعى وانت واقف قدام القبر اما تلاقي طوب بقى واسمنت مقفل على على الميت كده يتقالك ان بينك وبين الميت شويه طوب ده انت بينك وبين الميت عالم تاني خالص ده انت يا ابني في عالم وهو في عالم تاني خالص ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون عالم اسمه عالم البرزخ له دنيا وله اخره لا ينفع يرجع الدنيا ولا يطلع على الاخره عالم له مقاييس فيه من النعيم ما الله به عليم وفي من العذاب ما الله به عليم تخيل انت بقى وانت داخل كده ولسه رجلك بتطأ التراب يا امسك كبش التراب كده انقلبت ده كان ممكن اجمل بنت ده كان ممكن اقوى شاب ده كان ممكن اغنى واحد وعلى ما البني ادم اتحول من البني ادم للتراب تخيلوا بقى المراحل شكلها ايه تخيلوا بقى لو انت بس فتحت قبر كده احد اخواني وكيل نيابه ويعني اشتبه في جثه ان هي اتقتلت جنائيا بعد ما اتدفن فبيقول رحنا عشان نطلع الجثه بامر جنائي والطبيب الشرعي ياخد عينه بيقول فتحنا القبر بيقول لي لا تتخيل قتل دود على كل جزء قتل دود اقتتال ده في مخلوق ربنا خلقه بس عشان ياكل الانسان وبعد كده المخلوق ده بيموت هو وظيفته كده بيتولد ياكل في الانسان وينهش في لحم الانسان ولما يخلص البني ادم المخلوق ده نفسه بيموت لما تقف قدام القبر المقفول اللي النبي عليه الصلاه والسلام سماه افظع منظر على وجه الارض ما رايت منظرا والقبر افظع منه لما تقف قدام القبر المقفول تفتكر ايه اوعى تفتكر ان ده حته قبر كده القبر ده جواه عالم عالم الله اعلم هو روضه من روض الجنه ولا حفره من حفر النار القبر ده جواه ملائكه وجواه قال لها مش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابو هريره الحديث الحسن بيقول لما الميت بيوضع في قبره فيؤتى من عند رأسه لو هو عابد بقى تقول الصلاة ما قبل مدخل فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبل مدخل يعني ايه يعني العبادات بتحصنه من ملائكة عذاب على ذنوبه جاية يعني الجوه ده عالم يا اخوانا الموضوع جوه مش مش ساكت كده ده لو حصل بس بث من جوه المقابر صوتي فقط راديو فقط اذاعه فقط النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لولا الا تدافنوا تخيل اللي شايلين الجثه وداخلين المقابر والله لو سمعوا حاجه من اللي بتحصل جوه لا هيرموا الجثه ويطلعوا يجروا لولا الا تدافنوا لا دعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ده يسمعكم بس ده لسه صوت امال بقى لو شفنا لا ده حديث تاني لو تعلمون ما اعلم اه لو تعرفوا اللي بيحصل جوه لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم الى الصعودات هتسيبوا الدنيا واللي فيها وتجروا في مكان خلوي ليس بينكم وبين الله فيه اي مخلوق تجأرون الى الله تجأرون الى الله سبحانه وتعالى اللي جوه ده عالم عالم يا اخوانا مكتوب جوه كده ممنوع ممنوع الخروج ده سجن القبر ده سجن خلاص ممنوع انك تخرج تاني يعني ايه ممنوع ممنوع كلمة توبة ممنوع كلمة استغفر الله خلصت انتهت كلمة استغفر الله كانت معانا الوقت اللهم انا نتوب اليك يا رب اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك فتوب علينا يا رب جميعا يا رب كلمة استغفر الله دي فرصة دلوقتي اول ما دخلت ممنوع الصحيفة اتقفلت امال ليه ربنا قال فاصابتكم مصيبة والموت ليه الموت مصيبة هو قفلة الصحيفة دي مش مصيبة ما عدتش تقدر تعمل حاجة زي ما عدتش تقدر تشيل ذنوب من اللي فيها فتخيل مكتوب من جوه ده سجن اللي جوه ده لجنه امتحان انت اخطر امتحان في مصيرك هتمتحنه جوه المكان ده اهو وانت واقف قدام القبر المقفول فكر في كل هذه الافكار عالم جوه يا ترى جوه في ايه يا ترى جوه في ايه ويا ترى يعني السجن ده يا ترى اللي جوه ده بيتعذب ولا بيتنعم ولا جوه في نعيما صعد تخيل بقى الميت كده وهو قاعد كده وبيتقال له هذا مقامك وما اعد الله لك في الجنه وكل يوم اصل الجنه بتاعته كبيره قوي فكل يوم بيشوف مشاهد من الجنه غير اليوم اللي قبله فكل يوم بيفرح وبيشتاق للجنه اكتر من اليوم اللي قبله ده القبر المقفول القبر المفتوح زي ما قلت لك افتكر مين اللي هيتقفل عليه القبر ده وافتكر قبرك المفتوح وروح زوره روح زوره يا اخوانا روح زور هذا القبر انا فاكر اول مره يعني اخويا وحبيبي الدكتور عبد الرحمن الصوي وانا لسه في اولى كليه اداني شريط للشيخ محمد حسان يعني يعني حفظه الله واتفرجت سمعت الشريط اتأثرت بيه جدا قمت داخل مط... قافل عليا نور الاوضه وقمت قافل عليا باب الاوضه وقمت نازل تحت شوفونيره كده كانه قبر مش هتستحمل ربع دقيقه تطلع مسلم تبت اليك يا رب تبت اليك حاول تعيش نفسك في الجو شويه تزور القبر تجرب الجو شوف جرب هذا الجو فلما حدث بص للقبر المفتوح بص للتراب اللي ما بين القبرين يا ترى ده كان شابه ولا ده كان ولد ولا ده كان ايه بص يا, يا اخواني لو ملائكه الحساب نطقت هتقول ايه هتقول لك البني ادم دول ما بيتعلمش ما بيتعلمش يعني لو يعني المفروض ان ان لما واحد يموت على غفله الباقي يتعلمه فكل واحد داخل بقى يبقى صحيفته احسن من اللي, اللي قبله ده الصحائف بتزداد سوء ده كل واحد مش ما بيتعلمش من اللي قبله ده بيزداد بعد عن ربنا سبحانه وتعالى رغم انه شاف عبره لو سالنا ملائكه الموت هيقولوا سبحان الله العظيم سبحان الله لو واحد قاعد في بيته ومتوقع ان خمسه ممكن الناس الوقت من رعبها من البلطجيه بتبقى قافله ومتربسه باب البيت ومرعوبه جوه البيت تخيل بقى واحد قاعد جوه بيته متوقع ان في خمسه هيهجموا عليه يضربوه ده يبقى حالته ايه طب القاعد ومستني ان ملائكه الموت تيجي ده يبقى حالته ايه لو واحد قاعد ومستني ان خمس دكاتره تستني يجوا هيخلعوا له اسنانه من غير بنج يبقى حالته ايه طب الوقتي هيجي ملائكه موت مش هينزعوا الاسنان هينزعوا الروح ده يبقى حالته ايه يعني قضيه لو لو الميتين اتكلموا لو واحد ميت اتكلم هيقول لك يا انت الوقت بتسمع هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله انما انت عمرك ما هتحس واقع الكلمه ديت ربنا يعافينا مش هيحس بيها غير اللي يسمعها تخيل انك ماشي كده في الشارع لقيت قصر منيف وفيلا مهيبه و... ونعيم جوه وولايم عامره ودنيا و, و... فبتبص على الباب لقيت مكتوب اسمك انت ده فيلا فلان الفلاني ده القصر بتاعنا جيت تدخل لقيتهم بيقول لك لا ممنوع ممنوع ليه ده ده مكتوب عليه اسمي قالوا لك اصل انت للاسف ما تستاهلش ده كان هيبقى بتاعك بس لو كنت انت ايه تستاهل هذا الامر الميت يقول لك انا ما حدش هيقدر يحس يعني ايه هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله غير اللي هيسمعها والعياذ بالله ما نسمعهاش يا رب باذن الله ابدا تخيل لو الميتين اتكلموا وقالوا لك احنا كنا يعني يعني الواحد ساعات يتخيل كده من 5000 سنه واحد قاعد يقول لك لا انا مش عايز التزم احسن اصحابي يقولوا عليا ايه والناس يقولوا عليا ايه والمجتمع يبص لي ازاي هو مات واتنسى والمجتمع بتاعه والعصر بتاعه والدوله بتاعته اتنست والكتب اللي ارخت للفتره بتاعته السوس كلها واتنست وهو وقتها كان بيحسب ان يعني ياما هنا ياما ياما هناك يعني عمل حساب سنتين ثلاثه فوق التراب ونسي الاف السنين تحت التراب لو انت جوه المقابر بقى ودخل قبر ف... دخل جنازه فجاه يا سلام افتكر موت الفجاه موت الفجأة ده عامل زي ال cancer كده يا اخوانا عامل زي السرطان يعني لو زرت مستشفى السرطان هتلاقي شاب وهتلاقي فتاة وهتلاقي كبير وهتلاقي صغير وهتلاقي سليم وهتلاقي يعني ما بيفرقش يا جماعة بيجي للجميع ما بيفرقش هو الموت كده ما بيجيش بناء على مقاييس وانت بقى جوه المقابر بص كده بقى على الدنيا من بره بص على العمارات والعربيات وانت واقف جوه يا الناس دي فعلا عاقله الناس دي فعلا بتفكر بس بص على الدنيا من وانت قاعد في المقابر روح يا ابني روح خد لك ساعه ساعتين خد لك شريط عن الموت على ال MP3 ولا على الشيخ المحمول ال MP3 ولا على الموبايل بتاعك ولا كتاب عن الموت وروح يا ابني اقرا يا ابني ويا اخواني في الله ونتعظ يا اخواني في الله زيارة المقابر بتوقف القبور أيما يقظة أيما يقظة ده أمر حكم زيارة القبور سنة يعني ملاش دعوة بالجنازة أصلا إنك تزورها بل الإمام البيهقي في شعب الإيمان عد إن اتباع الجناز وزيارة القبور كتبها في نفس الشعبة شعبة من شعب الإيمان يا نهار أبيض يعني أنا ديني ناقص من غير ما أزور المقابر يعني قضية في غاية الخطورة يا جماعة قضية في صحيح مسلم السيدة عائشة وبتسأل النبي يعني إن زارت المقابر بتقول تقول إيه يعني لو راحت تزور المقابر تقول إيه والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ما بقى في طبقية بقى جوه في مؤمن وفي مسلم ده في فرق كبير جدا يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين يعني يعني بيعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في هذا الموقف القضية كبيرة يا إخواني الاحداث اللي بتمر بيها البلد احداث خطيره جدا واحداث كبيره جدا وفتن يعني يعني فتن للاسف الشديد انا قبل الحلقه بشويه يعني يعني يعني كنت بكلم شيخنا الشيخ مصطفى العدوي بيقول لي دي فتن دي فتن ويعني يعني يعني كلمه فتن كده تحس ان هي طالعه فعلا احنا عايشين في فتن فعلا يا جماعه وصدقوني والله صدقوني عايزين نبص بنظره ربانيه شويه بنظره ربانيه للفتن اللي احنا فيها مش كل حاجه اسباب اسباب يا اخوانا لو بالاسباب كان زمان الوقت مبارك حاطط جزمته فوق رقبينا لسه لو القضيه بالاسباب يا اخوانا الله سبحانه وتعالى قادر الله كفى عنا اكبر بلطجي في البلد مش هيكفي عنا البلطجيه الصغيرين بتوعه الله قادر يا اخوانا بس احنا نصلح علاقتنا بالله بس احنا نتوب الى الله انا اتكلمت في الدرس ده النهارده كده ليه زي صوره الروم يا جماعه حصل حرب عالميه ما بين الفرس والروم حصل حرب عالميه ها القران قال ايه غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يبقى في تعليق على الحدث اه عرفنا الحدث اه شفنا الحدث اه ولكن باقي صوره الروم كلها بتتكلم عن اللي هو الدار الاخره يعني ايه ما ينفعش قاطره التربيه تقف وتتوقف لكل حدث واقعي يبقى النهارده في حدث والاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده يا, ش... يا اخواني ويا اخواتي في الله لازم التربيه تعود من جديد الصف السلفي الملتزم ده والصف الملتزم والدنيا كلها التربيه دي هي الحل إذا التزم على يديك رجل إذا التزم على يديك رجل فأنت عبد صالح وإذا تربى على يديك رجل فأنت ممن يغيرون التاريخ لا تربية بدون زيارة قبور عشان كده بتكلم عن زيارة القبور لازم الإخوة الملتزمين والأخوات يفوقوا لقضية التربية دلوقتي قضية إن الدين محتاجه يا إخوانا إن كل واحد منكم مشروع ونواة بطل من الأبطال كنز من الكنوز أنت يا ابني كنز بس أنت عايز بس تتسند على ما تطلع محتاج يا ابني زيارة قبور النهاردة حضور الدروس اللي عندك سماع شوية شرايط صحبة صالحة تلاقي موجه يوجهك ربنا سبحانه وتعالى يعني يقيمك في الدين بكرة تبقى راجل من الرجالة على ثغر من الصغور وانت تبقى بكرة بطلة من البطلات على ثغر من الصغور يا جماعة سيدنا يعقوب نظر حياته ل 12 واحد اللي هم اولاده نبي من الانبياء ينظر حياته ل 12 واحد وبقوا بني اسرائيل لحد دلوقتي لسه موجودين الامة ده رغم انهم بعدوا على الدين انما قوة دفع التربية بعد الاف السنين لسه الدولة موجودة لحد دلوقتي التربية ديت اخطر عملية بتتم على وجه الارض اخطر وظيفه على وجه الارض وظيفه المربي لازم التيار الملتزم يفوق لقضيه التربيه لازم كل اخ وكل اخت وكل واحد وكل واحده يفوقوا لقضيه التربيه احنا محتاجين التربيه انا شايف ان من اخطر انواع الجهاد دلوقتي الجهاد التربوي مصر اتفتحت ايه قعدنا نجري نلف جامعات مصر من فوق لتحتها ونلف مؤتمرات مصر من فوق لتحتها تحضر المؤتمر ما انتش عارف تجيب اخر رز يا رب وكل وكل دول خلق يا رب سبحان الله وفي النهايه ايه مين اللي يعمل يا اخوانا اللي الكل يقوم الدنيا كلها بيشيلوا كام فلا بد من التربيه لابد من بناء رجال لابد من بناء رجال لابد من بناء ناس تشيل لابد ان كل واحد منكم يعرف ان وراه رساله ومهمه ولازم تتربى النهارده عشان بكره تبقى بطل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى مؤمن ال ياسين كان في اقصى المدينه بيتربى في في بي بي بيتصل برب سبحانه وتعالى لما نزل الواقع عمل بطوله ربنا خلدها في القران ليوم القيامه لابد من التربيه بتكلم عن تربيه عن زياره القبور اتكلمنا اول ثلث ساعه عن الاحداث اللي بتحصل لان ما ينفعش ننعزل عن الاحداث ولازم نعلق عنها عليها ولازم نتكلم فيها ولكن ما ينفعش ان قاطره التربيه تتوقف ابدا باذن الله سبحانه وتعالى يعني الفتره الجايه نرجع تاني بقى لدروس التفسير والقران باذن الله ونرجع تاني لدروس التربيه باذن الله ونركز على الراغبين في الوصول الى الله باذن الله سبحانه وتعالى لان دول باذن الله هم اهم حاجه ودول هم الامل انا مش عايز بقى اغادر مقامي قبل ان اذكركم بالصيام 13 و14 و15 امتى النهارده السبت بكره ايه اليوم اللي احنا صابحين عليه ده الحد والاثنين والثلاث هم دول 13 و14 و15 ثلاث ايام سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام نصومهم باذن الله يعني بعد الحلقه بقى اللي هينام دلوقتي يتسحر الاول قبل ما ينام باذن الله سبحانه وتعالى نتسحر عشان بكره الحد حد واثنين وثلاث 13 و14 و15 فكروا الناس كلها ننشر العبادة بقى ونفتكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل الصيام حصن من الحصون اللي بتمنع من عذاب القبور العبادة حص حصون بتنجي من عذاب القبور يبقى احنا نجتهد في العبادة يا اخوانا وما ننساش هذا الفضل العظيم ابدا مصر في ابتلاءات وفتن انما حل الفتن ايه وحل الابتلاءات ايه لما النبي لقى سراقه قدامه عمل ايه مصيبه اكتر من اللي مصر كلها فيها عمل ايه لما لما است- استكفى بالله لما توسل الى الله ان ربنا يكفيه هذا ال- هذا الرجل لما سيدنا يونس لقى نفسه في بطن حوت عمل ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عايزين مصر في بطن الفتنه دلوقتي تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لما السيده عائشه لقت حادثه الافك بيفترى عليها في في عرضها قالت فصبر جميل والله المستعان لما سيدنا ابراهيم لقى نفسه بيترمى في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل يا اخوانا دول الصالحين يا اخوانا لما نلاقي مذبحه لشباب 15 و16 سنه والراجل اللي عنده 85 سنه قاعدين يهوى عليه في المستشفى اللي بتاعه قاعدين يصرفوا عليه ملايين الاكبر مجرم على على ارض مصر فرعون مصر قاعدين ياكلوه ويشربوه ويحموه وي- وي- ويدافعوا عنه محاكمات وهميه على ما الشعب يزهق ويندم على اليوم اللي طلب فيه اصلاح والشباب اللي عنده 16 سنه بيتذبح راجع بي راجع يتدفن في في ارضه وما ما صدق. وعايزين سبحانه وتعالى وعايزين نستيقظ باذن الله سبحانه وتعالى احداث خطيره ولكن لا مخرج منها الا بالتوبه الصادقه الحقيقيه اللي ما عندوش الفهم ده يفتح بس المصحف على اي صفحه من الصفحات ويقرا صفحتين ثلاثه بقلب حاضر وهو هيوقن ان ده اول حل في المشكله اللي احنا فيها نسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم اغفر وارحم لشبابنا الذين قتلوا في بورسعيد يا رب العالمين اللهم تب عليهم تو... اللهم تب عليهم اللهم وسع مدخلهم انر قبورهم اللهم يا ربنا اخلفهم في اهلهم اللهم يا ربنا احفظ مصر من الفتن اللهم يا ربنا انزل هدايتك على اهل مصر على شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاك الله خيرا